السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ونسأله أن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مباركا طيب الله أوقاتكم وأنزل سكينته عليكم وغشاكم برحمته وذكركم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا نسأل الله أن يستعملنا وإياكم استعمالا جميلا راضيا مرضيا وأن يعفو عني وعنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ما زال حديثنا في صباح كل اثنين عن سورة النور نور الله قلوبنا وقلوبكم تكلمنا عن الآيات التي تتكلم عن الذين لم ينتفعوا بآيات الله وهم والعياذ بالله أهل الشقاء وهم أهل النفاق ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنهم أنهم كانوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم كانوا يبتعدوا إذا فريق منهم معارضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين يقول الله سبحانه وتعالى عنهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون نسأل الله السلامة فيعاتب الله سبحانه وتعالى هؤلاء هل هؤلاء يخافون أن الله سبحانه وتعالى سيظلمهم ثم القرآن يخبرنا عن حال هؤلاء فيقول لا هم الظلمة هم الذين ظلموا أنفسهم بهذه الظنون السيئة العفنة هناك أشياء وعبادات وأعمال عفنة لا تستقر أبدا إلا في إناء عفن فهذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى يظلم أن الله قدر علي ما ليس بعدل أن الله سبحانه وتعالى فاتته حاشا سبحانه الحكمة هذه المفاهيم وهذه الظنون والعياذ بالله لا تستقر إلا في قلب عفن ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الظالمون أولئك هم الظالمون ثم لطف القرآن بقلوب المؤمنين لأن المؤمن بيتوتر لما يسمع كده عن حبيبه يسمع في حد بيتعامل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في حد بيتعامل كده مع ربنا في حد نيجي نقول له تعالى نحتكم إلى الله سبحانه وتعالى يكون عنده الآفات الوحشة دي يتولى ويعرض ويبدأ يرتاب ويشك ويسيء الظن بالرب سبحانه وتعالى الحاجات دي عند المؤمنين الخلص عند الناس الأنقياء الأصفياء شيء مزعج فيهدئ الله سبحانه وتعالى من روعهم ويلطف بقلوبهم فينقلهم إلى صورة أخرى فيقول الله سبحانه وتعالى إنما كان إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يا سلام إنما قصر يعني ليس للمؤمن قول إذا دعي إلى الله ورسوله إلا السمع والطاعة فدي أدوات حصر إنما دي من أدوات الحصر يقول الله سبحانه وتعالى إن المؤمنين لما نقول لهم تعالوا نحتكم لربنا تعالوا نشوفوا الإيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في, في الآية دي فتلاقيهم على طول ينطلقوا يتحاكموا إلى الشرع سبحان الله فيسمع ويطيع سواء كان في المنشط كان في المكره كان في العسر كان في اليسر عنده دايما الحساسية ديت وهذه الآية فيها توبيخ للمنافقين كأن الآية تقول كان ينبغي لكم أن تكونوا كهؤلاء السادة اللي دايما موقفهم موقف السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال التسليم الكامل لأحكام الملك سبحانه وتعالى وده لا يتم يا عباد الله إلا من خلال أقوام عارفة كويس قوي من الذي يتكلم وعارفة كويس قوي مين اللي شرع فلما يبقى الإنسان عنده المعنى ده بيتحرك تحرك مختلف تماما لأن ربنا اللي قال لي ربنا اللي بيأمرني آه فهتلاقيه بيتحرك بس- بأسلوب مختلف تماما فوصفهم الله سبحانه وتعالى وصف حال هؤلاء قال فعلهم دايما مع كلام ربنا إيه؟ السمع والطاعة على فكرة إحنا كلنا يا جماعة الخير الأصل الأصل كلنا بندعي هذا الكلام كلنا بنقول آه طبعا كلام ربنا على العين والراس والكلام ده كله لكن صدقوني يا جماعة عند الاختبار نادر إنك تنجح لأنك ده ممكن تسمع وتطيع في الأمور السلسة الأمور اللي بيكون فيها موافقة لهواك أما شيء يكون ضد هواك واحدة بتطلق ومتضايقة جدا وزعلانة من زوجها ولازم يطلقني وتروح عاملة إيه؟ تكون في مشوار ولا حاجة تروح رايح مروحة على أبوها فهي تتصل بالشيخ وعاوزة تسأل معاه وتقول بقى أنا عاوزة أعرف حكم ربنا إيه فالشيخ يقول لها ممنوع تخرجي من بيتك ولا هو يخرجك من بيتك وعندك عدة يا بنت الحلال وهم اتفقوا على الطلاق واتفقوا كل حاجة طلع عندك عدة العدة دي تمكثي في بيتك هنا بقى تيجي بقى الأب يتدخل والأم تتدخل والخال يتدخل والعم يتدخل والعمدة يتدخل كل ده يقول لك إيه لا يا عم الشيخ يا ما مش هتنفع تروح البنت مش طايقاه وعشان نفسيتها يا جماعة هو النفسية في الشرح النفسية في بتتظبط ب... بانضباطك بالشرع مش بعكسه واحدة آه، زوجها توفي المفترض تمكث في البيت الذي زوجها غادر آه، فيه يعني الزوج البيت اللي كان قاعد فيه خلاص تمكث فيه وتمكث في عدتها لا انا عاوز اروح لبنتي اصل مش لاقي حد يخدمني اصل مش عارف ايه آه، عشان نفسية امي مع نفسية امك هتتظبط مع مع الشرع وليس بما تخترعوا انتم وتسيروا على هواكم لو انت قوي بره جدا بامك اه سيبي اللي في ايدك روحي اقعدي معاها طالما يعني انت ما انا مش هينفع اسيب اللي في ايدي خلاص شوفوا حد يرعاها خادم وخادمه تكون معاها فالشرع يا جماعه الخير مش هيظهر الا في المحكات شوفوا عندنا واحد من سادات الدنيا بنته تتهم في عرضها وتلوك الألسنة ذكرها وقاعدة ما تتكلم عنها والكل بيجيب سيرتها وبعدين من ضمن الناس اللي جابوا سيرتها واحد من القرايب واحد فقير وهذا الرجل الجواد كان ينفق عليه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأبو بكر الطعن جامد في مصطح مصطح ده قريبه وهو فقير وكان بينفق عليه فمصطح من ضمن الناس اللي اتكلموا في بنت أبي بكر زوجة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعني الأش... الش- يعني عارف كده واحد شير هو ما ما- يعني هو كل اللي عمله زي بالظبط كده في حد يقول لك ايه الاخ فلان آه، ده مش عارف آه، على فكره ده علاقته مش كويسه ده اموره مش عارف ايه قال كلمه فانت شيرت اديت like علقت تعليق ايه من وجهه نظرك ايجابي بس مفيش حاجه ايجابيه بتودي النار فكل ده سلبي المهم فهو مسطح مسطح رضي الله عنه وقع في الفخ ده الشيطان وقعه في الحته دي فراح أبو بكر أقسم بالرب جل وعلا أنه لن ينفق عليه مرة أخرى جميل يعني أنا أتخيل أتخيل أن كل الحقوق المعنوية والعرفية ماشية تمام مع أبي بكر الصديق أولا هو كان ليس إنفاق واجب كان إنفاق مستحب والمستحب ده هو قطعه وقطعه عشان سبب شرعي إن في واحد بيتهم بنت من أطهر الخلق يتهمها في عفتها فالموضوع صعب ولا يفهم هذا الأمر إلا العفيف كلما اشتد حياؤك كلما شعرت إن مجرد التلميح في في المواضيع دي ده دبح مش التصريح لا التلميح عشان كده عاوز تعرف البنت اللي عندها الحياء عالي قوي والعفة عالية قوي وقيمتها ايه عندها تعرفها ان في حد يلمح في مجلس ما ويذكر بنت بتلميحه كده يقول لك ده فلانه دي اصل معجبه بسين ام فلانه ديت مشيها مش كويس فلانه بس لو لقيت البنت دي اتنفضت اللي بتسمع تعرف ان البنت دي عفيفه مش مجرد غيبه وبس لا العفه والحياء عنده عالي عندها عالي جدا جدا اما اللي تقولها اتقي الله ما ينفعش كده اه دي عفيفه اه بس مش عاليه التاني يا جماعه وشه بيتغير التاني ممكن يقاطع التاني ممكن يقول اقسم بالله لا اكلمك حتى تتوب من هذا ويتنفض ليه عنده انا مره في يوم من الايام شاب في تانية ثانوي كان معايا والشاب ده كنت انا اعطي لقاء آه، آه، كل يوم الفجر وكان في رعاية ما يعني فالمهم هو كان لا يغيب أبدا الكلام ده يعني بنتكلم في 2008 2009 كانش بيتخلف عن مجلس أبدا وكان من أبرك من في المجلس في يوم من الأيام حصل حاجة كده فأنا بقول له إيه قول الصدق ولا تكذب أنا طبعا بقول له كده ولا ألتفت ليه يعني أنا كنت ببص في حاجة فبقول له قول الصدق ولا تكذب فلقيته سكت فببص له لقيت الدموع على وجهه فأنا أنا شعرت إن في حاجة بس أنا مش فاهم إيه فبقول له أنت بتبكي ليه؟ قال لي أنت أول مرة إن في حد يقول لي أنت بتكذب أنا عمري ما كذبت في حياتي فدموعه كانت مليئة بالصدق آه، وبعد كده بقى يعني كل ساعة بعد كده إلى هذه اللحظة تبين هذا الصدق ففي ناس عارف لو في واحد تاني بقى واخ الكذب ده عنده عادي يقول لي يا شيخ أنا هكذب ليه أو لو هو فعلا صادق بس الكذب مش مش حاجة مس- مس- مستقبحة فالشاهد ان ابو بكر طبيعي ان ياخد الموقف ده مع الذات كمان ابو بكر الصديق لان في امور ما تلبسوا بها لا في جاهليه ولا في اسلام هو كان بيقول كده يعني والله لقد رمونا بشيء ما تلبسنا به لا في جاهليه ولا في اسلام يعني الموضوع ده يعني ايه انت ممكن تتهمني في حاجات كتير بس ده بالذات لا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولو القربى إلى آخر الآية أبو بكر بيسمع الآية الآية دي جابت سيرة أبو بكر الصديق ما جابتش سيرة أبو بكر الصديق بس هو أبو بكر عارف إن الوحي كأنه نزل له يتعامل مع مفهوم التخصيص والخصوصية متشرب في قلوب هؤلاء هو مش شايف ان الايه ديت ايه بتخاطب مثلا عمر بتخاطب عثمان بتخاطب المسلمين النفسيه ديت عارف نفسيه خطبه الجمعه وما الم بالمسلمين وما لحق بهم من بلاءات وكروب وهموم فما هو ببعد المسلمين عن دينهم عارف المفهوم ده ببعد المسلمين عن دينهم هو مطلع نفسه من المشهد آه، هو ما يعني طبعا انا بتكلم بس ايه يعني ن- يعني نفسيه الم- ال- ال- المتكلم احيانا بتكون كده فبيقول مشكله المسلمين فين مشكله ال- الامور دي فين في بعد المسلمين عن دينهم ولابد ان المسلمين يرجعوا طب وانت ما انا انا, أنا مسلم اصلا وانا ده انا ده انا سيد الواعظين ده انا على المنبر فالنفسيه دي احيانا بتهرب منها المسؤوليه بسبب ايه فكره الطرح دي ده اللي هتلاقيه في الوحي وهو بيسمع في صلاه التراويح ما بيسمعش وحي يتلى عليه يتل يعني ما بيسمعش إمام يتلو عليه رسائل الرب له لا هو رسائل ربنا لينا كلنا مش ليا أنا فالمفهوم ده هي طبعا رسائل للجميع اه بس فكرة التخصيص ده انك تاخد الوحي عليك دي عاوزة قلوب بقى ايه متربية ومتدربة فبتاخد المعنى ده بيت الموضوع بيتحرف فهو ابو بكر خد الايه دي عليه يبقى الايه دي بتقول ايه هو ابو بكر شافها كده يعني يا ابو بكر ما تحلفش تاني انك تمنع ال- الأ- الاقارب واللي ليهم بذل في دين الله وال- فابو بكر لما ايه ده, ده الايه دي بتقول لي انا فقال والله اني لاحب ان يغفر الله لي فرجع الى مصلح النفقه التي كان ينفق عليها وبعدين يقول ايه والله لا انزعها عنه ابدا مش مسألة بقى إيه طب هروح أتكلم مع أم عائشة ونقعد قاعدة كده وأقولها بص يا ست الكل إحنا برضو ملناش إلا إيه يعني آخرتنا وده اللي هيبقى لنا وتروح هي معيطة وبعدين هو يروح باكي ومتأثر يقولها طب خلاص نكمل بكرة ومش عارف ايه طب ويشوف اخوها ويكلم مش عارف ايه طب ويقعد مع اسماء عشان ت- ايه تهدي امها و- وبعدين يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا نفسي اطبق الايه بس مش عارف يا رسول الله ارقيني ما ابو عبيده بن جراح قول لي كلمه تذكرني التع... ال- التطويل ده ما عندهمش التطويل ده ما عندهمش وفي احلك الم... يعني في احلك الاشكالات مش مساله ان يعني مره ابو الزناد بيحكي بيقول ان هو شهد أبو- ابو سلمه كان هو سمع آه، ابو اسيد الانصاري بيحكي مشهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فبيقول كلمه تتعلق بالانصار قال خير دور الانصار بنو النجار يعني افضل عائلات بني الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث ثم بنو ساعده ثم قال وفي كل دور الانصار خير يعني هو رتب اربعه وبعدين الباقي بقى كله خير يعني فأبو سلمة قال قال أبو أسيد اتهم أنا إن كنت كاذبا على رسول الله يعني بيأكد إن الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله سعد بن عبادة وصل له الخبر ده مين سعد بن عبادة ده سعد بن عبادة ده يا جماعة من سادات الدنيا ومن سادات الأنصار وهو من آه، حماة المختار كان دايما يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ويكفي ان هو كان في غزوة الاحزاب هو المسؤول عن عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده المسؤول عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم كان من الايه الكوكبة دي فهو م- يعني راجل في حتة تانية خالص فهو من بني مين من بني ساعدة من بني ساعدة اللي هم ايه اخر الاربعة فقال وجد في نفسه زعل من الايه من الترتيب ده وقال خلفنا فكنا آخر الأربعة احنا آخر ناس في الأربعة أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يجهز لي ليه الحمار بتاعي أروح للنبي صلى الله عليه وسلم فأملوا ابن أخيه واحد اسمه سهل وبالمناسبة يعني اسم سهل ده اسم جميل يعني ربنا يسهل أمورنا بس يعني إيه، أما تلاقي ابنك كده اسمه سهل أو كنيتك أبو سهل فابن أخي ده سهل أمله فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الكلام عامل ازاي يا جماعة بقول له هو انت هتروح ترد على النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النبي أعلم طبعا هو انت مين يعني ثم قال له ايه أوليس حسبك أن تكون رابع أربع هو مش يكفيك انك تكون اصلا ان هو يذكرك اصلا مجرد انه يذكرك اصلا ويحطك كده في المشهد والله يا جماعه الناس دي متربيه جدا جدا عارفين بيعملوا ايه يعني مش مجرد كده يعني آه، في قصه مشهوره آه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بنت اسمها امامه يعني حفيده يعني وهي بنت زينب رضي الله عنها أمامة دي لها مشهد مشهور جدا آه، معروف في السير إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة جميل كان بيشيلها أنت عم تسمع الحديث ده ب- قولوا لي بتخرجوا بإيه أهو إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل آه، حامل أمامة يشيل أمامة كده في إيده إيه اللي بت- بتخرجوا منه يعني لما بتعرف معلومة إن هو حنون صلى الله عليه وسلم جميل رحمته صلى الله عليه وسلم تواضعه صلى الله عليه وسلم إن النبي سهل جميل إيه كمان كل في حاجة كمان أعمق رفق النبي صلى الله عليه وسلم رائع مش غلط في الصلاة جميل أسوة حسنة حبه الشديد لبنته انشراح الصدر جميل أنا بستغرب بصراحة ماشي استغربي مع نفسك آه، حسن الخلق جميل آه، رحمته بالأنثى جميل برضه شال الحسن قبل كده شوفوا بقى شوفوا ابن حزم التقط التقاطة لا يلتقطها إلا إنسان اتعجن في نهر من كوثر الش- الشوق والحب بيقول إيه بقى يقول والله يعلم صدق نيتي ليت لي تلك الصلاة أو حضورها بجميع صلواتي كلها بقول يا ريتني كنت أنا في الصلاة دي بالمشهد كل بصلاتي كلها اللي صليتها في حياتي شوف الالتقاطة يا جماعة ال ال ال هو دي النصوص تقرأ كده انت ما تيجي تقرأ السيرة تلقطها بص انت بتقرأ الحروف وقلبك بيقرأ اللي ورا الحروف عارفين كده لما تسمع نشيد وراه اهات انت بتاخد النش بتاخد الاثر اه وتبص ورا بتشوف الالتقاطات عامله ازاي مش مجرد انك آه، خلاص بقى الموضوع ايه اه ش- ايوه فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم و- والواحد شاف سبحان الله مشهد جميل وشوفوا النبي يا اخي سبحان الله الواحد فعلا متاثر جدا ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راح في حته تانية خالص راح في حته تانية خالص النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل عليه راجل الراجل ده آه، كان خبير بالقيافه القيافه دي اللي هي معرفه الاقدام واقتفاء الاثر واخدين بالكم وهو اسمه مجلس ابن الايه الاعور المدلجي الراجل ده كان بيت- يعني فاهم في الاثار كويس قوي فهو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فشاف جنب النبي اتنين نايمين بس عليهم غطا ساتر وشهم هما الاتنين ومش واضح منهم الا رجليهم هما الاتنين يعني مغطيين إيه؟ يعني الرجلين باينه بس جسمهم كله ومش شايف هو حد اتنين رجليهم واحد رجله بيضة جدا كالقطن عاملة من من يعني من البياض قريبة من القطن واتنين واحد تاني رجله سودة كالفحم فنظر إليها فقال هذه الأقدام بعضها من بعض الأقدام دي الاتنين ده واحد منهم ابن التاني الاتنين دي الأقدام دي بعضها من بعض انتوا انتوا شايفين المشهد عامل ازاي؟ انت مستحيل تشوف كده وتقول تقول الجمله دي هو شاف الرج... الرجول دي هو وده علم مش مش بسهوله انت ت- يتلقط ده صعب جدا العجيب بقى النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا ماشي الحديث ده رواه الامام البخاري واسرع الى السيده عائشه يخبرها الخبر ايه القصه سيدنا زيد كان شديد البياض وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بحاضنته أم أيمن الحبشية فولدت له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة وجاء الغلام ده شديد السواد فكانت العرب عرب في الجاهلية تغمز نسبه إلى أبيه وده كان بيؤذي جدا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبسط جدا ان في واحد متخصص قوي ومقدم عند العرب ان يشهد بما قال من مجرد ان يقرا الكلام ده انت دلوقتي ملتقط حاجات كتيره قوي صح لكن في ملمح مليان جمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفعم بجمال شخصيته صلى الله عليه وسلم ان هو يروح جري يفرح عائشه ويحكي لها المشهد ده عشان يبين لها قد ايه ان هو مبسوط صلى الله عليه وسلم ان الموضوع فرج عنها ويروح يحكي لعائشه يعني انت مثلا مش متخيل ان هو يروح يحكي موقف زي كده لعائشه صح؟ يحكي مثلا لابو بكر يحكي لعثمان يحكي له للص- يعني يعني ايه علاقه ده نروح نحكي احنا ليه وعائشه وسنها صغير و... لكن سبحان الله هو ال- ال- الحب بقى عم بي وال... والاحترام وال... والمعاني دي عم تكون موجودة سبحان الملك المهم نرجع سهل قال له ايه اتذهب لترد على رسول الله فانا بس بحكي لكم ان هم ليهم مشاهد مختلفة خالص اوليس حسبك ان تكون رابع اربع شوف ابن حزم بيقول ايه يا ريتني كنت صليت انت اصلا ذكرك فرجع وقال ايه بقى سعد بن عباده مش بقى قال قدر الله ما شاء فعل وإنا لله وإنا راجعون و- وبقى رايح الصلاة بقى ومصلي الظهر كده وشه في الأرض مالك يا سعد لا ماليش في حاجة لا أنا ما فيش أنت زعلان يعني شوية كده بس ربنا إن شاء الله يعني أنا شوية وأنا هفك يعني لا لا لا لا قال إيه بقى قال الله ورسوله أعلم ثم أمر بحماره فحل عنه قال يا ابني اقعد اقعد هنا وده يا جماعة ده هو ده يعني ده السيستم بتاعهم هو دي حياتهم كده رافع رضي الله عنه بيقول احنا كنا نحاقل الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع يعني بيعملوا حاجه كده إيه، في طريقه الايجار للارض الزراعيه فبيقول جاءنا ذات يوم رجل من عمومتي واحد من ايه من عمامي وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا بيقول النبي نهانا عن حاجه كنا بننتفع جدا منها شوف الكلام بقى الجميل ايه وطواعية الله ورسوله أنفع لنا يا سلام إيه ده بقى إن شاء الله وبدأ يحكي بقى لابن أخيه الموضوع بقول له يا ابني إحنا كنا بنعمل كذا وكذا وكذا وكنا بننتفع جدا بالموضوع ده فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا طب ليه نهانا وكان أنفع لنا إيه ده بقى آه، مرة آه، آه، مالك كان ماشي آه، بجوار جابر بن عبد الله وكان ماشي بيقود ال- الفرس بتاعه يعني فقال له مالك يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله أنت ليه مش بتركب فقال جابر أنا أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار هو معاه الحصان بتاعه فبيقول برضه بريحه بظبط الدنيا وبعدين يا سيدي أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه من اغبرت قدماه يعني واحد ماشي ورجله تعاصت بالتراب كده وت- وت- واتبهدلت التراب اغبرت فعلاها التراب في سبيل الله حرمه الله على النار اديها فرصه فمالك عجبه جدا جدا ليه المشهد ده فهو طبعا قال له الكلام ده كانوا بينهم وبين بعض ماشي الموضوع ده كانوا بيتكلم معاه كده قال له ما تعمل كده قال له لا أو. فقال له قال له ده القصه كذا كذا ايه اللي حصل بقى مالك بعد عنه في الجيش ولما ابتعد كده نادى عليه بقى على صوته قال يا أبا, يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله ما تركب يا ابن الحلال فجابر عرف وفهم هو عاوز يعمل ايه عاوزه ان يسمع الناس فقال أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا يا جماعة اللباقة والفطنة مش يروح يقول له ايه ده يعني بتحفل عليا طب ما انا قلت لك انت بتخرج نيتي ومش عارف ايه ويروح معيط و... عارفين انتوا الجماعه بقى اللي هم ايه اعمالي ظهرت فقال سمعت النبي يقول كذا وكذا ايه اللي حصل بقى فوثب الناس عن دوابهم فما راينا يوما اكثر ماشيا منه الناس كلها نزلت ايه ده يا جماعه هو ده هو ده تفسير قول الله سبحانه وتعالى يقول سمعنا واطعنا يقول سمعنا وأطعنا حتى يا جماعة في الأمور العادية ماشي حتى الأمور العادية خالص إيه الأمور العادية؟ أنس بيقول إنه سمع يقول عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول سمع أنس رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد طبعا آه، احيانا وانت بتسمع الدروس اللي زي دي تروح واقف في حته عارفين كده ان ال- ال- اللي الفيشه منه بتفصل في حته ودي من ضمن الحاجات من قله التوفيق في آه، التحصيل وانت بتسمع مجالس علم ولا كده تروح ورا- بس واحد بيسمع خطبه الجمعه فالشيخ قال ايه كده فيقول ايه الايه دي معناها ايه الشيطان يروح زنقه في الزنقه دي ويدنه طول الخطبه ما, ما, ما بيسمعش حاجه بقى حتى بل ممكن اصلا باقي الخطبه يكون بيجاوب على سؤال اللي- السؤال اللي ورد على ذهنه لكن لا دي من ضمن الات قله البركه في التحصيل طب انا اعمل ايه عما يجي لي سؤال احطه على جنب لنفسي اروح كاتبه كده وخلاص لكن ما توقفش معاه مش ادانك بقى خلاص انا وقفت فشتي الفيشه اتشالت طب ليه بقول الكلام ده لان في ناس كتير يعني الكلام ده بأد- باكد عليه في اللقاءات لكن ما زال الموضوع ده يعني هو زي ما يكون جينات ما ب... لا هو سؤال اتقال كلمه اتقالت في اول اللقاء هدني طول اللقاء اقول لك دي معناها ايه دي معناها ايه دي معناها ايه دي معناها ايه طب هل الصح ان انا اوقف كل حاجه واجاوبك انت وبعدين الاقي تاني يقول لي طب فلطفا بتحصيلك آه، انا ممكن اتجاوز النقطه دي وما اعلقش عليها لكن اما بيكون التعليق ده مهم للجميع وتستفيدوا منه بقوله فما تحاول ما تخليش الشيطان يخش لك آه، من باب قلة ال- الاستفادة وتضعيف البركة من المجالس دي بمثل هذه المشتتات أول ما يجي لك السؤال ده على طول تروح كاتب كده على جنب كده السؤال بس خلاص وهتبحث فيه وصدقك هيوصلك إن شاء الله يوصلك الله سبحانه وتعالى بصدقك في البحث عادي جدا ان مش كل سؤال انت تساله تلاقي جواب عليه دلوقتي ودي بركات العلم ابن عباس كان نفسه يسال سؤال في التفسير لعمر ده انه سنتين سنتين مستني الوقت المناسب ان يسال سنتين ده ابن عباس حبر هذه الامه واستغل ان هو في يوم من الايام بيوضي سيدنا عمر وهو بيوضيه كده وبيقول له الوضوء كده فلقى الجو جميل والدنيا جميله راح ساله السؤال فعين اسئلتك وحطها تتعلم لكن العلم لا يؤتى بايه بالسؤال العاجل والرد السريع ده مش هيبقى علم ده يعني اسميه اي حاجه تانية بس مش ده اللي هيبنيك فالنقطه دي استيعابها هيفرق معاكم ان شاء الله فانس بيحكي ان ان الخياط ده لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاب له طعام وقربه اليه يقول فرايت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتتبع هذه الاشياء طيب انس دلوقتي لا في حديث ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اي حاجه بس يا جماعه بقى في ايه انتوا عارفين الاذاعه القران الكريم لما بتبص مين اللي بيلقطها مين اللي بيلقط الاذاعه يعني واحد عنده أج... يعني ايه اللي ايه اللي يخلي واحد يعرف يلقط والتاني في تشويش اللي ظابط التردد بتاعه والموجه بتاعته ايه اللي الجهاز بتاع الاستقبال بتاعه اللاقط بتاعه عالي اللاقط بتاعه عالي قوي واخدين بالكم فالجهاز بيلقط طب لو الجهاز مش فارق معاه هتلاقي بقى صوت العرب داخل في تسمع عبد الباسط ورا في خلفيه ام كلثوم ومش عارف في تشويش بقى والصوت يروح ويجي والتعليه وبتاع الجهاز مش لاقط اما تيجي تقرا السيره وتقرا النصوص والجهاز بيلقط بالحاجات دي بتلقط ما بتعرفش تسيبها المؤسس الشوق ده يا جماعه والحب مغناطيس بيعدي زي كده ليه جهاز الأشعة كده بيلقط بيجيب كل العل... الحاجات دي كلها كل اللي ورا الغير مرئي بيلقطه من الحاجات الجميلة إن الشوق يرى المرئي فيجني من المرئي عسل اللا مرئي واخدين بالكم عسل اللا مرئي هو أنس هنا الجهاز عالي عنده أنس ده يا جماعة يعني ربنا يكرمنا كده نبقى نتكلم في يوم من الأيام عن أنس المحب لان انس ده انس رهيب في الحب لدرجه وصل بيه ان هو في مسند الامام احمد كان بيحكي عن نفسه يقول لا يمر لا تمر علي ليله الا وانا ارى حبيبي في المنام ما بيقول انا ما انا ما يعني هو وصل مرحله من المراحل بيقول انا ما بتمرش علي ل... علي ليله ليله الا ما بشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي يوم من الايام قاعد جلسه انس كده فراح قايل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو مش قادر في حاجه ضاغطه عليه كده قال له يا رسول الله اين اطلبك يوم القيامه اطلبك فين اصل انا مش بعتش منك هنا فانا عاوز اكمل هناك فقال له انا عاوز اكمل قال له اين اطلبك فاداله النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث اماكن وقال له لا اخطئ تلك الاماكن الثلاث دول ثلاثه ما انا ما بعدهمش ما وبقى مواقفه كلها مع النبي هو يعني ملهاش ترجمه الا الحب ده واحد بيحب ما هو كلهم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بس انس كان مختلف حتى تلاميذ انس اتصبغوا الصبغه دي ثابت يقول يقوم يقف قدامه كده ويقول له يا استاذ يقول لانس دعني ان اقبل عينيك فان هذه العين فيقول له ليه يقول له هذه العين رات رسول الله طب انت طب هو ايه اللي طبع في ثابت خلاص الحب اتنقل ما هم شيخك عم بيكون عنده معنى معين بتلاقيه سمع تحت شيخك عم يكون مغتاب ونمام وبيتكلم ليل نهار عن الافاضل هتلاقي الفريق كله مغتاب ونمام الشيخ بيتريق دايما على على على اخواته وبيتريق على اللي بيغلط مثلا في شيء ولا بتاع والقصه دي كلها او معظم علم قوي مصطلح قراءات لغه اصول وبتاع هتلاقي ال system كده ال system كده وذلك الموفق العاقل المربي الموفق اللي بيخرج ناس مش شبهه ياخدوا انفس ما فيه ما عنده اه ممكن لكن مش شبهه مش بيده مش بيطلع آه قوالب فنسال الله العفو والعافيه هنا انس يقول فلم ازل احب الدباء من يومئذ انا كنت عاوز اكمل في تلاميذ انس بس خلاص يعني بس تلاميذ انس كلهم تقريبا كل اللي انس رباهم كل واحد عنده معنى فريد في حب الايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم حب رهيب مره بيدي تفاحه لواحد منهم فده انه ايه يقبل التفاحه فقال له انت ما ماذا تفعل هذا ما الذي دافعك على هذا قال هذه التفاحه مست يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص واحنا بقى هندننا نشوف شوف الحديث ده احنا هنشوفه ازاي هي الدباء هي الكوسه شفت احنا فين يعني هن- هنروح هنا بقى مش هيبقى ورانا الا الدباء هي الكوسه ولا القرع طب لو عايزين نشتريه نجيبه منين و... ون... ونسيب خالص اللي الحته اللي احنا بنتكلم فيها فالله المستعان فانس ال... ال... القلب الشفاف ده آه، بيعلمنا المعاني دي آه، فعما تيجي تقرا سوره المؤمنون لا طب انت مدرك كويس قوي طب انت مدرك كويس قوي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ابن عباس بيقول ان في يوم من الايام عيينة بن ح- ابن حص ابن حذيفه نزل على ابن خال... ابن اخيه الحر بن قيس والحر ده كان آه، من الناس اللي سيدنا عمر بيحبهم قوي ويقعدوا في مجلس بعد الشروق كان كل عمر رضي الله عنه كان ليه مجلس بعد الشروق بيقعد مع ايه النبهاء من الشباب اللي ايه الصحابه وكان بيعمل معاهم مجلس تدارس فكان من ضمن المجلس ده واحد اسمه الحر بن قيس ليه خال اسمه عيينة بن حصن فمرة في عيينة ده راح يزور ايه آه، او ليه عم يعني فراح يزور ابن اخيه الحر ده فراح له وهو من النفر اللي بيدنيهم عمر وكان القراء اصحاب مجالس عمر هم دول اللي بيشاوروا فعيينة قال لابن اخوه يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه انا عاوز ادخل على عمر فقال له ماشي تعال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب يا نهارك أبيض ده عم داخل سخن ليه كده بيقول له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل يخرب بيت شيطانك امال مين اللي هيحكم بالعدل اذا كان عمر لا ولا تعطينا الجزل فغضب عمر عمر اتضايق جدا رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به يعني هم إن هو كان هيمد إيده عليه فقال له الع- الحر مع تلميذه بقى وتربيته قال يا أمير المؤمنين هو عارف هيجيبه منين عمر ده يا جماعة بيغضب بس بيعرف إيه بس التلاميذ عرفوا يجيبوا الشيخ إزاي قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين عم ده من الجاهلين يقول والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله مرة جالي كده إيه همة كده اللي أنا أعمل بحث في الباب ده بحث الوقافون عند كتاب الله ودي برضو من بركة الإيه من بركة حضور مجالس الأكابر كنت في 2005 2006 حضرت لقاء للشيخ الحويني وكان يتكلم عن الامتثال هو الأدب وذكر ثلاث أربع مشاهد من الإيه ال- ال- الصحابة يعني. وبسببها ربنا أكرمني ورحت بقى جمعت الأبحاث وجردت كده إيه في السيرة بقى جمعت الأبحاث اللي فيها كانوا وقافين عند رسول الله كلام رسول الله وكلام الله وسميته ساعتها الامتثال هو الأدب وكان الفكرة دي كانت سببها هو حديث عمر رضي الله عنه فده بحث انتوا ممكن تعملوه وقوته انك مش تاخده من حد قوته انك تلتقطه انت انك تفتح كده السيرة تفتح كتب السنة وتقرأ تجرد وتشوف عاملين ازاي هم كانوا بيتعاملوا ازاي من الموضوع ده وكان عندهم ال- ال- ال- ال- السرعه في التنفيذ والص- والرد على اللي ما ينفذ كان عندهم الموضوع ده ما فيهوش هزار ما فيهوش هزار مره بلال اظن اه هو عم... عبد الله بن عمرو بن العاص لا ابن عمر مره في يوم من الايام قطع ما رضيش يتكلم مع ابنه ليه بسبب انه قال له حاجه على النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني فالولد خالف قال له احدثك عن رسول الله وتخالف هو ما خالفش قاصد كان عنده يعني رأ- رأي تاني وده انه كده ما يكلموش إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى فكان عندهم الحاجات دي حساسة جدا جدا في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى أن المسجد م- يعني في شيء خلاف الأولى يعني محتاج يتطهر فقال أروني عبيرا هاتولي يعني عطر يعني وبسرعة ف الراوي بيقول ايه فقام فتى من الحي يشتد الى اهله في واد طلع طلقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لو في حد بس يجيب ع- يا جماعه عود بس آه، عطو آه، زي بخور كده وبتاع طب ما حد يروح يتحرك عادي لا الولد قام فتى من الحي يشتد الى اهله والتاني اللي يسمع كلمة اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع لزوجته يقول لها إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مهموما وعبد الله بن زيد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل على حاجة فيقول فخرجت من عنده مهموما لهم رسول الله م- مش عارف أنام إيه ده اسمه إيه هو ده الحب هو ده الحب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة بيقول لهم إيه بيقول لهم لأدفعن اللواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله يفتح الله به بي- في غزوة الخندق في غزوة ال- في في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبلها بليلة أنا بكرة هدي الراية لحد يحب الله ورسوله طبعا الكل هيستنوا الكل هيتمنى عمر يقول ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ اليوم ده أنا حبيت جدا إن أنا أكون أمير هو ده اليوم الوحيد اللي أنا حبيت في الإمارة ليه؟ ما عشان ياخد الصك يقول فلما كان الغد وعمر سالك مع نفسه عادي جدا وان الصحابه يا جماعه اعمال القلوب بتاعتهم سالكه فبيقول ايه فلما كان الغد تطاولت لها يعني قاعد بقى عارف كده اللي هو ايه جاي بقى و- وواقف في وش المشهد عارف اللي بيدانه يعدل الياقه كده و... ويظبط الدنيا يا رسول الله اجيب لك السجاده يعني اظبط الحته ديت آه، عارف انت الدنيا انا موجود يعني يقول تطاولت لها فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قم اذهب فقاتل ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك بيقول له روح قاتل وما ترجعش حتى يفتح الله عليك فعلي ركب وبدأ يتحرك فعاوز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال افتكر ان هو عاوز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له على ما أقاتلهم يا رسول الله طب قالها ازاي وقف على الداب هو راكب دلوقتي خلاص كره أن يلتفت وراح نادى بأعلى صوته النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وراح وما رضيش يلف ليه؟ لأنه هو قال لي ما تلتفتش. إيه الحساسية دي؟ خلاص قال لي لا تلتفت يبقى لا تلتفت. أصل يا عم ما يقصدش يعني يقصد عما يعني عما تبدأ تتحرك بقى ويقصد ويقصد ويقصد لا قصد قصدك دي تحطه تحت حذائك. ما هم اتربوا في أحد. لما طلعوا الجبل ال- العين العين بتقول المعركة انتهت والناس بدأت تتوزع الغنيمة. والنص بيقول ما تنزلوش من على الجبل ايه اللي حصل قدموا عقولهم على الخبر فحصل اللي حصل عشان كده انت مع الوحي لازم الخبر هو اللي يدير البصر انت شايف لا ان الصح ان انا مش هديها كذا وان هي مش هتعمل كذا ولا انا هخالف ولا انا هعمل كذا وهحرمها من الميراث وهعمل كذا ده الصح اللي انت شايفه صح اه طيب الخبر بيقول لك ايه وزع الميراث النهارده تعمل تقدم الخبر ولا تقدم كذا عارف الإجابة إيه؟ الإجابة سورة النور لو أنت مفلح وفايز هتعرف هتعمل إيه إنما كان قول المؤمنين عشان كده قلت لكم إن الآية دي ما ينفعش تقرأها كده أروح قايلها لك وأقول لك بقى والمؤمنين بقى بيقولوا سمعنا وأطعنا لا أنت لازم تعرف سمعنا وأطعنا المشهد ب- عامل إزاي المشهد عامل إزاي في قصة كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا إنك تقارن نفسك بهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يسافر وي- في يخرج لغزوة تبوك الصحابة كلهم طلعوا ما عدا البعض منهم ثلاثة يعني الشيطان دب في قلوبهم بعض المعاني أرسل آه، يعني وسوس ليهم في بعض المعاني فخلاص خارت قواهم ما خرجوش رغم ان خلي بالك كعب ده على طول الخط مشارك شارك في كل الغزوات الا بدر وعشان ما تقلوش اطلع يعني ما, ما- ما كانش فيها تعبئه فابو بكر آه، كعب بن مالك بيحكي مشهد عشان تعرف برضه يعني إيه سمع وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما بيتكلموهمش 50 يوم يا ربي ده انا لو دلتني انا يعني مثلا مع الفرق الكبير بس بس عشان اوصل لك يعني لو احنا قلنا ان اللقاء بعد كده لمده 10 مرات 10 اسابيع هيكون على الزوم للحاضرين فقط خلاص والليسته دي بس اللي هتحضر اي حد بره الاسماء دي مش هيحضر والدروس مش هتتسجل ومش هننشرها لمده 10 اسابيع انت بتحس يعني والواحد لا راح ولا جه وانت بتتضايق تخيل بقى انك النبي صلى الله عليه وسلم انت بتصلي في المدينه وهو ما بيكلمكش بتدخل المسجد هو يقول فكنت اقول السلام عليك يا رسول الله وانظر الى وجهه احرك شفتيه بالرد ام لا لا لا ده ده ده, ده, ده يعني اللي هيعدي على وهو بيقرا سوره التوبه اللي بيقرا سوره التوبه الوجه اللي قبل اللي قبل الاخير لا ما تع- ما ما- اما بتيجي تقراه لا ك- انت بتشوف وش كعب بن مالك في الصفحه دي لا لا ال- ال- كان كان فعلا لازم ينزل فيه وحي يه- ي- يعني إيه؟ ان ال- ان ال- معاني الوحي دي تطبطب عليه لان خلاص الارض فعلا لفظتهم ضاقت الارض شوف بقى الكواكب دي كلها السبع قارات دي بقت بقت يعني خلاص ثقب ابره وهو يتنفس من بينها مش قادر فهو مشهد صعب جدا وهو شاب شاب وصل وصل من ال من من- من الهم ما عادش عارف ينزل يصلي أحب وصل مرحله من الهم كانت رجله ما بتتحركش يقدر ينزل من بيته يروح للجامع فبدا يصلي على سطح البيت الهم وخلاص ركبه متملك منه بطريقه بس انت ده عمر في مشهد واحد بس مشهد واحد كان زعل مع ابو بكر الصديق وبعدين ابو بكر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر اللي كان غلطان بشهاده ابي بكر رضي الله عنهم فدخل على النبي فقال له يا رسول الله قال له السلام عليكم يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت يمنة فراح له ابو بكر عمر الناحيه الثانيه قال له يا رسول الله السلام عليكم فراح له ايه يسرة فعمر لقى المشهد كده فجسى على ركبته ثم التفت الى النبي وقال يا رسول الله ما قيمه الحياه وانت معرض عن وجهي طب انا اعيش ليه يعني؟ ما لهاش لازمه ان انا ابقى في الدنيا دي وانت معرض عن وجهي عمر يا جماعه مس- مش مستحمل مش مستحمل ثلاث دقايق ان النبي يكون معرض عنه بيقول له لا الحياه بقى انا انا ادوب انا ما- خلاص ما ك- ك- عمر يدوب كالملح في الماء انا ما ينفعش اكمل عشان كده اوحش حاجه ان يعرض عنك النبي يوم القيامه يعرض عنك سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل انا مستنيك عند الحوض بس تجيلي صح تجيلي صح تجيلي على اللي انا سايبك عليه لا تسودوا وجهي واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا ادراكه فهو كعب رضي الله عنه بيقول ايه بقى يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده جه بعد 40 يوم هم 50 يوم بعد 40 يوم من المشهد ده وطبعا كعب بيقول انا كان احب الناس ليا قتاده في يوم من الايام مش لاقي حد اتكلم معاه مش لاقي حد وشوفوا التربيه بتاعت الاسلام مفيش حد هيتكلم معاك هتبقى في سجن مفتوح فبيقول انا ابن عم قتاده ده بحبه قوي رحت عاوز اتكلم معاه فطبعا بيني وبينه سور عديت له من السور زي سور الجنينه كده فقفز وراح دخله قال له يا قتاده اتعلم اني احب الله ورسوله يقول والله ما رد علي السلام بقول له السلام عليكم ما ردش عليا قتادة أنا حبيبك إيه، توأم اللي كنا بنروح عند أحد وناكل ونشرب عند بدر حبيب قلبك حبيبي ما خلاص انتهى أنت كنت كويس فضغط عليه ثلاث مرات ي- يتكلم معاه ما يردش فعاوز يقول كلمة فراح قايل له لفظ كده قال له أتعلم أني أحب الله ورسوله فقال له كلمة شرخت قلبه عورته كان هو ده باقي اخر حاجه متعلق بيها راح ذبحه قال له ايه قال له الله ورسوله اعلم بقول له ما اعرفش يا ربي بقول له انت مش انت عارفني اللي انا بحب ربنا قال له ما انت كنت انت كنت لكن دلوقتي الله اعلم احنا الله اعلم احنا بينا احنا اما بتيجي تحكي القصه دي ودانك ماسك نفسك فبرضه بقى انا عاوز شوف انا بضغط في نفسيه كعب عشان تتخيل النفسيه عامله ازاي ده نفسية واحد متفرتك لدرجة إن العدو بدأ يطمع فيه استشعر كده إن نتنياهو يطمع فيك يعني استشعر دلوقتي كده في الزمن اللي احنا فيه ده نتنياهو يروح داخل عليك ويقول لك أنت أبو سارة أه إزيك يا أبو سارة أعمل إيه احنا عارفين اللي انت ساكن في ال- مش عارف فين كده وكنا عاوزين منك خدمة كده شوف لك تتخيل انت انت بقيت وحش قد ايه وان الناس شايفاك فين وجاله نبطي من نبطي الشام وبيقول له احنا عرفنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا ايه نواسك تعالى يا عم واحنا نروق عليك يا عم انت ايه اللي حاملك في الكلام ده الله اكبر بعد 40 يوم بيحكي لك مشهد عشان تفهم بيترجم لك سورة النور قال إذ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد النبي بعته بيقول له إيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ده دي الوحيدة اللي بتكلم معاها هو كان لسه بيقول أنا كنت شاب أنا كنت شاب فقال له النبي بيقول لك اعتزل أهلك يعني إيه اعتزل أهلك اعتزل أهلك يعني الأمور اللي بينك وبينها ما تتمش التواصل الخاص بينكم ما يتمش فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه شوفوا التربية اه هو انت عشان ما من احنا مش بنكلمك اه والكلام ده كله اه لا في بلاء تاني هو اي استمتاع ولو خاص هيتوقف طب كعب يعمل ايه كعب خلي بالك كعب احد كعب الشاعر اللي كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كعب الاحزاب كعب كعب كعب كعب كعب في كل حتة كان موجود كعب الحديبية كعب في حاجات كتير جدا موجود في المشاهد دي كلها طب يجي يعمل ايه بقى كعب يقول له وقف يا كعب حتى المتعة دي ممنوعة كعب بقى يروح معيط طب ممكن طب ما طب ممكن تاخد لي موعد منه طب ممكن اقول له طب انت انت شايفني دلوقتي عامل ازاي طب بالله عليك انا مش خاسس طب بص في وشي لا لا لا لا لا, لا. قال له ايه بقى فقلت أطلقها أم ماذا أفعل هو بيقول له اعتزل هو عاوز يصل أعلى درجات تنفيذ الد- ال- الأمر يعني اعتزل دي تشمل إنك ما تكلمهاش تشمل إنك ما تجيش الأمر الخاص تشمل إنك ما تاكلش معاها بس ممكن تيجي الأمر الخاص تشمل إنك ممكن تعمل كل حاجة معاها بدون ما تتكلم تشمل إن هي ممكن تبقى هي في مك- في أوضة وأنت في الصالة تشمل حاجات كتير قوي هو ياخد اعلى درجات الشموليه ديت ايه هو تعتزل اه يعني اطلقها فقال اطلقها ام ماذا افعل يعني كانه بيقول انا كلي بين يدي الوحي عشان بس الاخوه والاخوات اللي يجي يقول لك انا مش قادر لا اللي هيربيك ويطيب نفسك هو الوحي سماعك وطاعتك للوحي انك تقول سمعنا وقطعنا ما تدنكش تعافر ما تعفريش فقال أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها فبيقول وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك هو بيقول برضه راح قايل لي احنا كنا ثلاثة فكل واحد قال له كده فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في في هذا الأمر يعني بيقول ايه انا قلت لامراتي طب توكلي انت على الله بقى طب هو قال له الحقي باهلك هو ال- ال- ال- ال- الراجل السفير ده قال له وديها اهلها هو قال له بس ما تجيش ناحيتها لكن لا هو شاب ويخاف يغلط يخاف يتكلم يهزر يقع فيروح باعد المؤس باعد المشتت عنه يقول يا بنت الحلال الحقي باهلك يلا توكلي على الله روحي اقعدي عند امك اليومين دول ونفسيه الاخت دي وهي رايحه وشعورها بقى وزوجي وبتاع مفيش بقى جو آه، واللي بيتشدوا عليه والله العظيم ده ده احسن من ناس كتير جدا قاعده في الجامع دلوقتي وربنا والله انا عارفاه كويس ومحدش فاهمه زيي اقعدي يا اخت ميسره اقعدي الله يكرمك فقال لها الحقي باهلك حتى يقضي الله في هذا الامر يقضي الله في هذا الامر قال كعب فجاءت امراه هلال بن اميه رسول الله هلال ده واحد زميله هم من الثلاثة هلال ومرارة وهو فقالت يا رسول الله إن هلال شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه شوفوا البيوت بقى عاملة إزاي برضه راحت البيت التاني قالت سمعا وطاعا بس هو الراجل ده ده كبير قوي ده هيموت هيموت ده ما بيعرفش يخش الحمام لوحده ده هيعمل ايه ده فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله هل تكره انت تكره ان انا اخدمه يعني هل الامر ده يشمل ان انا اخدمه انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اخدمه انا فهمت الاعتزال خلاص هو مش هيقربني لكن موضوع الخدمه اخدمه ولا لا لو لا خلاص يعني ده هو يستاهل اصلا هلال ده اصلا عاوز يتشد قال لا ولكن لا يقربك وده يديك نفسيه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي هو هو يا جماعه رسول الله لان بعض الناس يروح يقول لك ايه مستحيل النبي يقول الكلام ده ده سيد الكل ده الرؤوف الرحيم ما هو الرؤوف الرحيم ده هو الضحوك القتال انت ليه ليه تاخد من الدين اللي انت عاوزه هم دول اللي بيقول لك هنقاتل اليهود ازاي بالحب خلاص انت بس حب ربنا كده قول يا رب يا رب بحبك يا رب بحبك يا رب بحبك هيروحوا واقعين من طاقه الحب دي خلاص لان نتنياهو بيخاف جدا من من اي قلب واحد محب اول ما بيشوف كده قلوب المحبين يا بيترعش وركبه بتخبط في بعضها خلاص واول ما يجي كده يبيد المكان بتاعك قول له والله العظيم لا قافلك بالحب يلا خلاص انت ده اسمه ايه يا جماعه هو اسمه حاجه مش عاوز نقولها مش عاوزين نلوث المجلس الجميل ده ف قال لا ولكن لا يقربك قالت انه والله ما به حركه الى شيء ما تقلقش يا رسول الله هو اصلا ما, بي ما مش بيتنفس والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا خلاص ففي واحد راح قال لكعبي فقال لي بعض أهلي لو استأذنت النبي في امرأتك كما أذن لأم... لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه خلي مراتك برضه تخدمك على قد الخدمة ما واضح إن هو هيقول لها عادي زي ما قال لك هو كعب يقول إيه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا عمري ما هعمل وما يدريني ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب وأنا رجل شاب نفسي قدرنا اتكلم معاكم في الايه في البحث ده كده لغايه بعد بكره بس هي الفكره انك تكون انت متشرب يعني ايه يا جماعه ان يقولوا سمعنا واطعنا على فكره يا جماعه اللي هيروح لسوره النور وهو متدبر القران هو اصلا سمعنا واطعنا خلصانه معاه من زمان خلصانه من من سوره من سوره البقره هو طالع من البقره رايق داخل قلع قلع عمران وهو بيقول سمعنا واطعنا غفرانك غفرانك على اللي فات كله وحصل فيه تقصير لان است... واستحضارك للميعاد هو ده اللي هيخفف عنك السمع والطاعه ساعتها بقى عما تقول انصرنا على القوم الكافرين هتاخدها بس تكون سالك الاول عشان كده سوره النصر جت بعد سوره الكافرون صح في الترتيب المصحف سوره النصر اذا جاء نصر الله جت بعد سوره الكافرون اخر ايه في سوره الكافرون ايه طبعا الايه اسمها الكافرون ماشي مش اسمها الاخرون يعني قل يا ايها الاخر لا قل أيها الكافرون فلا يا سورة الجه لكم دينكم ولي دين المفاصلة دي لما بتتم إذا جاء نصر الله النصر هيجي لما طول ما الدنيا مايعة لا ما تستناش النصر يجي مع الوضوح التام والسمع والطاعة والنقاء والصفاء فهنا الله سبحانه وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين هو بقى خش جوه هنا وشوف انت قولك ايه اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون واولئك هم المفلحون الفلاح بيزرع البذره او البذره دي بتكبر ويترعى ويتعهدها لغايه ما بتبدا ايه تكبر تكبر تكبر تبقى شجره كبيره تبدا يبقى لها ثمار فده الفلاح الذي يفلح الأرض أنت اسمك برضو الناس دي اسمهم مفلحون ليه لأن برضو في أرض العمل بتاعتهم الأرض اللي ربنا اداها لهم الوقت راس المال بدأوا ياخدوا راس المال اللي استلموه ده من ربنا وبدأوا يزرعوه زرعوه أعمال صالحة حب وخشية وبذل وصلاة وإنفاق و... فبدأت ترعرع ويعهد ويتعهدوا الحاجة دي فبدأت تكبر فرعرعت فأنتجت ثمار يانعة فعشان كده دول مفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون حصريا هم دول اللي هيفوزوا طب الفوز بيبان امتى طول ما احنا بنلعب والحكم ما صفرش انت ممكن تكسب عارفين مفهوم الريمورتادا الجماعه اللي بيلعبوا كوره تلاقي تبقى انت مغلوب 3-0 وباقي اربع دقايق الماتش يتقلب 4-3 ليك هو كده صح عشان كده لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون يعني ايه اصحاب الجنه هم الفائزون طول ما احنا لسه الماتش ما انتهاش بيننا وبين الايه الاخرين اه خلاص ما تحكمش بفوز الفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والله لسه في مشهد جاي في نار أوقد عليها قد إيه النار لما الحجر بيقع فيها بينزل يستقر بعد سبعين سنة احنا لو عندنا عمارة من مئة دور لو في واحد راكب طيارة فوق السحاب وراح منزل آه، كيلو كيلو كده حديد كده راح رميه ينزل ينزل على الارض بعد كام وقت وقت قد ايه بياخد كام يعني ساعتين عشان يلط الارض بياخد ساعتين يا جماعه بياخد ساعه بياخد نص ساعه بياخد ثواني ثواني معدوده يكون لط الارض طب لو خد 70 سنه انت متخيل بقى القعر بتاعها فين هي دي النار بقى وبقى ايه ده ده ده ده كمان فيها جوه في السجين ده ده أعمدة والأعمدة دي هتحطم اللي يخشها وفرادة معلش بقى مين يستحمل مين يستحمل يعدي عليها فضلا ان يقعد فيها فعرفت بقى ان زحزح عن النار وادخل الجنة فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن حال أهل الإيمان اللي أطاعوا الرحمن وأطاعوا العدنان صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مثل هؤلاء الذين يعرضوا عن حكم الله إلى حكم غيره من الطواغيت وغيرهم وقاعدين يخشوا الله سبحانه وتعالى الخوف مع العلم والتعظيم يسم- يسمى خشية فلما التقوى تيجي مع خشية لا ده بقى شراب حلو المذاق فالتقوى التقوى ومع الخشية تدي بقى إيه؟ فأولئك هم الفائزون وبعدين نرجع تاني الملمح تاني وأقسموا بالله جهد أيمانهم مين دول وعلاقة ده بالآية اللي قبلها ده اللي إن شاء الله نتكلم فيه المرة الجاية أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقول سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وأن يجعلني وإياكم من المفلحين الفائزين طيب الله أوقاتكم ويسر الله أمركم وشرح الله صدوركم وأصلح بالكم وثقل موازينكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن أرواحكم ويهذب قلوبكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم